إنجيل لوقا إصحاح سبعة وصلنا لغاية من عدد 18 في موقف مهم أنه يوحنا المعمدان بعت اتنين من تلاميذه أن ربنا يسوع يسأله أنت هو الآتي أم ننتظر آخر وقلنا أن لقب أو لفظ لفظة الآتي تنطبق على المسيح أو المسيا المنتظر عند اليهود وربنا يسوع له المجد اختار أنه يتمم النبوات قدام عينيهم كما ذكر في أشعية 35 فما ردش على السؤال إنما بدأ يعمل معجزات بأنواع مختلفة وفي الآخر قال لهم ارجعوا ليوحنا وقولوا له وقال لهم نص النبوة العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيه يمكن احنا عدينا على الآية دي بسرعة انما اقول فيها فكرة تاني انه النبوة دي تؤكد انه المسيح له المجد هو ربنا الوحيد الذي لا يعثر عليه شيء والنبوة دي كانت إشارة واضحة عن عمل المسيح له المجد لما يجي لأن تلاحظوا أنه يجمع ما بين الأعمال المعجزية زي العمي يبصرون والعرج يمشون وبين الأعمال الخيرة زي المساكين يبشرون وبين عمل الخلاص اللي هو أهم عمل ربنا يسوع الموتى يقومون المسيح جاي عشان دي بالذات انه يقيم الموتى ان كان على الارض ممثلا في كم قصة وان كان في اليوم الاخير في قيامتنا كلنا ده عمل المسيح له المجد وطوبى لمن لا يعصر فيا يعني يا بخت اللي ما يشكش فيا ولما مضى رسول يوحنا بدأ يقول للجمعة أن يوحنا ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا أقصبة تحركها الريح كان نوع من العتاب الشديد لليهود ورؤساء الكهنة اليهود والمدعين من اليهود ان هم يعني بتوع ربنا قال لهم قصبة تحركها الريح يعني الشخص الروحاني ما يبقاش ماشي مع كل ريح زي ما قال معلمنا بولس محمولين بكل ريح تعليم غريب في واحد يتشكل بالظروف منين ما تحطه يمشي يسافر بره يقول لك بره ما عندهمش مبادئ اعمل زيهم يجي هنا يقول هنا متدينين اعمل زيهم يدخل حتة كل الناس بتكذب يقول اعمل زيهم ده يتقال عليه ايه قصبة تحركها الريح ده ما يعجبش ربنا ابدا انما يوحنا المعمدان اشهر صفة فيه انه كان زي الاسد صوته صارخ في البرية والطيارات كلها في الوقت ده كانت فيها نوع من الرياء يعني ايه كل جو التدين اليهودي كان فيه نوع من المحاباة والرياء فكانوا يقولوا له يعني ايه جامل رؤساء الكهنة جامل الفريسيين جامل هيرودس دي ده الطبيعي انما هو ما كانش بيجامل حد كان وعظاته ناريه وقوية و... وتبكيته شديد لكل الفئات توبيخ شديد لكل الناس على خطاياهم لا كان يراعي ساعتها ان دول رجال دين ولا فريسيين ولا حتى هيرودس الملك عشان كده ربنا يسوع ابتدى يظهر اعجابه بالصفه والفضيله دي قال انتوا طلعتوا البريه تتفرجوا على ايه خرجتوا الصحراء ليه لانه يقال عن يوحنا انه جذب كل الناس وهو قاعد في الصحراء يعني حتى مش دخل الاردن يوعظ ولا اورشليم فضل مطرح والناس بقت تطلع له زي ما احنا نروح نزور الاديوره كده كانت الناس تسافر له عشان تسمع وعظاته في الجبل وفي الصحراء ويتعمدوا عند نهر الاردن ايه سبب الجاذبيه دي من اهم اسبابها الشهاده للحق انه قصب انه ليس قصبة تحركها الريح هو صوت صارخ بالحق اعدوا طريق الرب الانسان اللي بيقدم رسالة ربنا بيبقى يعني جذاب لكل الناس حتى المعاندين قلبهم يتأثر بكلامه زي الفريسيين كانوا بيعملوا له حساب وبيخافوا منه بيخافوا منه ليه لأن مثل هذا الرجل لا تشتريه الفلوس ولا المراكز ولا حاجة هيغروه بإيه ده ده راجل ناسك لو عرض عليه مركز يقول أنا مش بتاع كده لو عرض عليه فلوس مش بتاع كده وهو إنسان بتول قديس ملوش في الدنيا خالص فما يقدروش يغلبوه بأي شكل ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا أقصب تحركها الريح بل ماذا خرجتم لتنظروا أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة برضو نوع من التوبيخ للجماعة اليهود في الوقت ده ان هم بيقولوا ان هم بتوع ربنا انما يبحثوا عن التنعم في الارضيات اللبس الناعم والمنظر الخارجي والشياكة والتجمل قال لهم انتوا طلعتوا البرية تلاقوا ايه يوحنا كان عكس كده كان لباسه من وبر الإبل معنى كده أن في حاجتين أو صفتين يعطلوا التقوى أول صفة هي قصبة تحركها الريح معناه لما يكون الإنسان بيمشي مع أي تيار دي حاجة تعطل الإنسان في تقواه وتفقده مسيحيته أو تدينه لو يجاري لو أي ريح يشيله ويحركه الصفة الثانية هي البحث عن الراحة والتنعم اللي بيدور على التنعم في الدنيا ما يعرفش يبقى إنسان روحاني اللي بيدور على الشياكة والراحة بيبعد عن ربنا فربنا له المجد قصد يقول لهم المثل هنا يوحنا المعمدان لا يبحث عن التنعم ولا تحركه أحد إنما صوته صارخ في البرية له رسالة عارف يرضي ربنا ازاي وشخص متعفف متنسك مترفع مش عاوز حاجة الثياب الناعمة كمان ترمز لشهوات الجسد بعض القديسين قالوا كده فقال قالوا ان الانسان اللي غلباه شهوات الجسد او مشغول بطلبات وشهوات الجسد انسان ملوش قوة روحية ملوش جاذبية روحية إنما الشخص اللي غالب شهوات الجسد لا يبحث عن الثياب المتنعمة ده ممكن يكون شخص روحاني قوي فالانشغال الزائد بالجسديات يعطل الإنسان عن الروحيات كل ما الواحد انشغل بمنظره من بره كل ما تعطل عن انشغاله بمنظره من جوه قدام ربنا اللي ينشغل برأي الناس زيادة هينسى رأي ربنا واللي هيحط رأي ربنا قصاده مش هيشغله كلام الناس كتير ماذا خرجتم لتنظروا أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة هو ذا الذين في اللباس الفاخر والتنعم هم في قصور الملوك هنا برضو ايه ربنا يسوع بيشاور على الجماعة قيافة وحنانيا دول كان عندهم قصور وعندهم ثياب متنعمة انما دول ملهمش في ربنا حتى لو هم رجال الدين المعروفين فبيقول هنا هو ذا الذين في اللباس الفاخر والتنعم هم في قصور الملوك ومحدش بيجري يدور يتفرج عليهم الناس طلعت تتفرج على يوحنا كانه ملاك من السماء انما ما طلعوش يتفرجوا على على هيرودس وغيره لان المناظر دي يعني هم عارفينها الناس بل ماذا خرجتم لتنظروا ثلاث مرات يقول خرجتم لتنظروا ثلاث مرات خلونا نفكر ايه اللي بيخليك تخرج لتنظر ماذا خرجتم لتنظروا انت جاي الكنيسة ليه عشان تقابل المسيح ولا عشان تدور على ناس لابسة شيك ويبقى لك مجتمع معين ماذا خرجتم لتنظروا كأن ربنا يسوع بيحبنا ان احنا نراجع دوافعنا دايما انت خرجت في المشوار ده ليه راح تشوف ايه لو الواحد راجع دوافعه ممكن يكتشف حاجات كتير عاوزة تتظبط وما تستاهلش التعب اللي بيتعبه ماذا خرجتم لتنظروا ايه اللي يخلي الناس كانت تطلع عشان تقابل واحد زي القديس اثناسيوس الرسولي وهو راجع من المنفى يقولوا مصر كلها طلعت تقابله لان مصر كانت قبطيه كلها ساعتها في القرن الخامس الرابع والخامس مصر كلها طلعت تقابل هذا الرجل القديس لانه بطرك حمل ايمان واتبهدل عشان الايمان وخمس مرات ينفى من اجل الايمان وهو راجع اخر مره من المنفى كان استقبال يعني التاريخ يذكره الناس سافرت ومالت البحر مراكب عشان تقابل المركبه اللي جاي بيها حاجة ماذا خرجتم لتنظر ده راجل عجوز وراجل بسيط وراجل يمكن مش بتاع معجزات اثناسيوس ما كانش مشهور بالمعجزات انما ايه اللي خرج الدنيا كلها تتفرج عليه لانه شخص حقيقي يسكن فيه المسيح مليان نعمه ليس قصبه تحركها الريح وليس من ذوات اللباس المتنعم لا كده ولا كده ده زي السيف وحمل ايمان والعالم كله مديون لاثناسيوس انه وقف قدام الهرطقات في الأول وحط لنا قانون الإيمان في التاريخ في شخصيات كتيرة كده تستاهل أن الواحد يخرج لينظرها يطلع يتفرج على الناس الحلوة دي ماذا خرجتم لتنظر إنما المناظر بقى الفنانين يعني مش عاوز حد يتكلم عن حد إنما ما يستهوي الناس الحقيقة حاجات تانية قصبة تحركها الريح ويستهوي الناس احيانا انسان لابس ثيابا ناعمه ويستهوي الناس احيانا الموضه الجديده في الاغاني وفي اللبس وبتاع ايه ده ربنا يسوع له والمجد بيسالنا سؤال ماذا خرجتم لتنظروا ايه اللي شغلك ايه اللي شادد انتباهك ايه اللي عجبك في الشخص ده معجب بالفنان ده ولا بالشخص ده ليه قدم لك ايه جديد ده قصبة تحركها الريح ده لابس ثياب ناعمة يعني مغلوب من شهوات جسده أو من اهتمامات الدنيا ليه شد انتباهك ده تعال أقول لك تخرج تتفرج على مين بل ماذا خرجتم لتنظروا أنبيا ده ربنا يسوع له المجد بيسأل وهيجاوب نعم أقول لكم وأفضل من نبي لم تأتي شهادة من المسيح له المجد لإنسان كما جاءت عن يوحنا المعمدان شوفوا لما ربنا له كل المجد يشهد لنبي أو يشهد لإنسان حاجة كبيرة أوي يعني أبونا إبراهيم ربنا شهد له شهادة جميلة وقال له لأباركنك برك ومثلا موسى يقول عنه الكتاب ما كانش فيه زي موسى كان يخاطب الله كما يخاطب الرجل صاحبه وداود ربنا شهد له قال ما لقيتش قلب زي قلب داود انما تصور يوحنا تفوق على دول كله وقال ده اعظم من نبي ده مش نبي عادي لان الناس كانت ممكن تقول هو نبي ولا مش نبي لانه عادة في حياة الشخص الناس ممكن ما تشعرش بعظمته كفاية احيانا كده زي البابا كيرلس مثلا وقت ما كان موجود كان في ناس بتتريق عليه لكن بعد انتقاله الناس كلها أدركت أنه كان وسطهم قديس وهكذا قديسين كتار في زمانهم ما يتحسوش بعظمتهم بعد انتقالهم الناس تعرف أن كان وسطهم قديس بجد فهنا يقول أنبيا نعم أقول لكم وأفضل من نبي أفضل من نبي دي كلمة كبيرة أوي يا رب ده الأنبياء دول ليهم كرامة عالية قوي عندك ده يعني ده كلامهم كبير ده ده نبي من دول بيشفع في ملايين من البشر وبينقذهم بصلاته إنما يوحنا المعمدان أفضل من نبي هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريق قدامك ربنا يسوع له كل المجد هو بنفسه اللي حقق النبوة في يوحنا المعمدان مش احنا اللي بنفسر بقى ده هو اللي قال كده قال ده اللي اتكتب عنه الآية دي أولا الفكرة دي تؤكد حاجتين أن ربنا يسوع بيستدل على الأحداث من العهد القديم فتؤكد سلامة العهد القديم النهارده في تشكيك في العهد القديم جامد قوي ويقولوا الكلام ده ما كتبوهوش انبياء ويقولوا ده مش وحي ويقولوا دي اساطير وفي تشكيك جامد قوي في العهد القديم من ضمن الأدلة على سلامة العهد القديم شهادة المسيح له المجد نفسه لكل أحداث العهد القديم وشخصياته فكونه بيقول ده ده اللي اتكتب عنه يبقى ربنا يسوع له المجد يؤكد ان اللي اتكتب ده مظبوط ومحدش كاتبه كده ده كتب بالروح القدس كتب عنه ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك دي هتلاقوها في ملاخي اصحاح ثلاثه آخر النبوات تقريبا في العهد القديم هنا كمان الكتاب بيوصف يوحنا مش بس نبي وأفضل من نبي إنما بيوصفه كمان بملاك مين يستاهل الوصف ده ده وصف عالي أوي ده إنسان ده ولا ملاك إنما لأنه ترفع عن حاجة الجسد وعاش في صوم طول حياته وفي صلاة مستمرة وفي شهادة للحق كأنه إنسان كأنه يعني لا يحمل جسدا لا الأكل يشغله ولا الشرب ولا الراحة ولا حاجة كأنه لا يحمل جسد كأنه روح زي الملاك كده إنما هو طبعا إنسان ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك يعني يوحنا المعمدان كان له رسالة قد تكون أخطر من كل اللي قبله يعني كل الأنبياء شهدوا على ربنا يسوع المسيح إنما آخر واحد يشهد للمسيح وأقرب واحد زمانيا لربنا يسوع له المجد قبل مجيئه على الأرض كان يوحنا المعمدان ساعات نتصورها زي إيه زي موكب الريس كده تلاقوا في الأول عساكر وموتوسيكلات وبعدين عربية وزير شوية شوية مش عارف الوزراء ورا بعض فين لما تيجي عربية أهم شخص قبل الرئيس يقول لك بس بدل رئيس الوزراء عدى يبقى الرئيس جاي خلاص مثلا يعني هو كده ان يوحنا المعمدان دخل العالم او يعني ولد في العالم ولادة طبيعية كإنسان طبعا إنما كان الصادق الصادق يعني إيه يعني آخر واحد هيسبق المسيح كنبي عشان بعد كده ما عادش فيه أنبياء يتكلموا عن المسيح له المجد انه جاي لان المسيح جه خلاص خلاص بعد كده في الاباء الرسل اللي هيبشروا بالمسيح اللي جه فالانبياء دول اللي تقدموا المسيح بيقولوا المسيح جاي المسيح جاي والرسل والقديسين اللي بعدهم ماشيين وراه يقولوا المسيح جه المسيح جه والمسيح جاي برضه بس جاي في السماء على السحاب ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك يبقى بقدر ما الواحد بيهيئ الطريق قدام ربنا بيبقى زي الملاك في نظر ربنا هل انت بتهيئ الطريق قدام ربنا في ناس بعيد عن ربنا انت بتهيئ الطريق ربنا يدخل حياتهم ولا بتعطله في واحد يهيئ الطريق لربنا يفتح الباب يقدم محبة كبيرة تهيئ الطريق يقوم الشخص قلبه يتحرك شويه توجد مجال روحي للشخص البعيد عشان ربنا يدخل حياته يبقى اسمه بيهيئ الطريق قدام ربنا تصلي كتير قوي من اجل النفس البعيدة دي عشان الشياطين تبعد عنها شوية فبيهيئ الطريق قدام ربنا تكون قدوة ومثل أعلى قدام كل اللي حواليك عشان تهيئ الطريق قدام ربنا يدخل حياة الشخص ده أو يدخل الناس دي هنا يوحنا مش كان بيهيئ الطريق قدام بيته وأسرته وعيلته ده كان بيهيئ الطريق أمام المسيح في العالم كله قد كده رسالة عظيمة ورسالة خطيرة جدا لأني أقول لكم أنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان كده ربنا يسوع رفع يوحنا المعمدان إلى مرتبة أعظم الأنبياء لكن لفظة المولودين من النساء اهتموا بيها المفسرين عشان هتفسر لنا اللي بعدها يقول ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه التفسير السائد المباشر البسيط الأصغر يقصد إيه نفسه ربنا يسوع المسيح أصغر من يوحنا زمنيا إنسانيا العمر أصغر من يوحنا بشهور فعشان لئلا يظن أحد أن كون ربنا يسوع رفعه إلى مرتبة الملاك وأعظم من نبي كأنه أعظم من المسيح لا كان لازم يحط التحفظ الأصغر منه باتضاع ربنا قالها كده أعظم منه طبعا يوحنا نفسه شهد على المسيح وقال كده قال لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذائه وده كان شغل العبد للسيد يعني يوحنا المعمدان قال إسجاب العبد للسيد أنا ما استاهلش أكون عبد عند المسيح ده كان المعنى اللي قصد يوحنا المعمدان لما قالوا له أنت المسيح قال لهم لا طبعا أنا مش المسيح وقال لهم أنا جيت من الأرض إنما المسيح جاي من السماء والذي من فوق هو فوق الجميع يعني ده ده حاجة تاني خالص لكن بعض الأبائنا المفسرين انشغلوا بفكرة تاني قالوا الأصغر هنا تعود على عز العهد الجديد يعني إيه يوحنا المعمدان آخر العهد القديم آخر نبي وأعظم نبي بس مولود من النساء يعني كده كده هو إنسان برضه إنما إحنا دلوقتي في العهد الجديد بقينا إيه مولودين من فوق مولودين من السماء فكتير من الآباء المفسرين زمان قالوا الآية دي تشير إلى عظمة مكانتنا نحن في العهد الجديد يؤكدها قول ربنا يسوع لما يقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع لأن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون هل معنى كده ان احنا في السماء هيبقى مكاننا احسن من ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوحنا المعمل لا انما مقصود بيها ان الامتيازات اللي احنا واخدينها في العهد الجديد اعظم من الامتيازات اللي خدوها هم حتى لو كانوا انبياء امتيازاتنا احنا كون يسكن فينا روح الله كون ناكل جسد المسيح ودمه كون السماء بتتحضر لنا كون استوعبنا على قد تفكيرنا قصة الفداء والخلاص كل البركات دي ما كانوش الأنبياء طايلينها لسه فين لما كانوا يقولوا له يا رب ورينا وشك بس نفسنا نشوفك عن قرب احنا في العهد الجديد المسيح بنشوفه وبناكله وبنلمسه كل حاجة حاجة يعني ما كانوش يوصلوا لها زمان وجميع الشعب استمعوا والعشارون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا يعني ايه يعني الشعب البسيط منهم العشارين اللي هم أسوأ فئات المجتمع وأكثرهم خطية لما سمعوا كلام يوحنا المعمدان برروا الله يعني إيه يعني شعروا بكم كم هو بار إنه مستحملهم وفهموا يعني إيه الله قدوس والله صالح والله بار والله يكره الشر فتابوا ما هو اللي بيقدم ربنا صح بيكره الناس في الخطية على طول وبيحسسهم ان ربنا ده حاجة كبيرة قوي قوي وحلوة قوي قوي فيبقى الانسان يبرر الله يبرر الله يعني ايه يعني يعطي البر لله زي كلمة يبارك الله مثلا واحد يقول يعني انا هبارك ربنا هبارك ربنا ازاي هبارك ربنا يعني اقول له منك البركة واحد يقول يمجد ربنا يمجد يعني يقول له لك المجد يبرر الله يعني ايه يعني ينسب كل البر لله انما احنا هندي بر ربنا ازاي ده ربنا اللي بيبررنا لكن هنا المعنى ان الانسان لما كان يسمع وعظة يوحنا المعمدان يتلاقي قلبه كده اتحرك وبقى بيحب ربنا وبقى حاسس ربنا ده حاجة حلوة قوي وبار وقدوس وصالح وعلى طول قلبه يتحرك في اتجاه التوبة بالخجل فبيقول حتى العشارين الخطاش الوحشين دول برروا الله وكل الشعب البسيط طلع ورا يوحنا المعمدان وتاب وكانت علامة التوبة معتمدين بمعمودية يوحنا دي كانت علامة توبة ولما سألوه إذا ما كنتش أنت المسيح بتعمد ليه قال لهم أنا بعمد بمية للتوبة يعني أنا ما بعملش معجزة في المعمودية أنا مش بعمل سر في المعمودية أنا بدي علامة التوبة أن الشخص يدخل المية ويطلع عشان يبقى ايه عهد بينه وبين ربنا ما يرجعش لخطيته تاني انما يأتي بعدي من هو اعظم مني وقال مرة تاني من كان قبلي ذاك يعمد بالروح القدس والنار فهو يوحنا نفسه تنبأ عن ان ربنا يسوع مش هتبقى معموديته زي معمودية يوحنا هيبقى الفرق كبير قوي معمودية يوحنا لم تكن فيها قوة التغيير ولا قوة التقديس ولا قوة الحياة الجديدة إنما كان التعهد من الإنسان أمام الله إنه يحاول ما يرجعش لخطيته عملية اغتسال بالمية إنما هو نفسه فهم بالروح إن اللي هيعمله المسيح غير كده هيعمد بالروح القدس والنار يعني ستسكن نار في قلب الإنسان الجديد بالمعمودية الروح القدس هو اللي هيخليه إنسان روحاني هو اللي يدخله في سكة القداسة هو اللي هينقله من بني آدم عادي لابن الله إذا حتى يوحنا المعمدان شاور على المعمودية إنها سر هتبقى سر سر يعني إيه يعني في معجزة بتحصل في نعمة غير منظورة إنما هل يوحنا كان بيمارس معمودية العهد الجديد لا كانت المعمودية بالنسبة له إشهار توبة إعلان توبة وعشان كده لما بنلاقي طوائف بتستغل المعمودية كإعلان توبة بس نقول لها لا انتوا رجعتونا ليه في العهد القديم ده احنا عز العهد الجديد ان المعمودية بتاعتنا سر فيها نعمة غير منظورة فيها عمل للروح القدس فيها تغيير حقيقي وان كنا مش شايفينه بعينينا لكن في طوائف تقول ايه لا مش مهم المعمودية الانسان بس يعني المعمودية دي مجرد علامة لا مجرد علامة زي مجرد علامة راح معنى السر وراحت القوة اللي بنؤمن بيها وراح كلمة يوحنا عن معمودية المسيح ذاك يعمدكم بالروح القدس ونار لا مش مجرد علامة طبعا في العهد الجديد طيب دول على الشعب البسيط والعشارين دول لما سمعوا يوحنا تأثروا وقلبهم اتحرك وتابوا وقفوا طابور عشان يتعمدوا طيب مين تاني أما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله مين اللي بيقول الكلام ده ربنا يسوع له المجد هو اللي بيقول بيشهد ليوحنا في عظمته وبيشهد ليوحنا في رسالته وبيشهد ليوحنا في معمودية التوبة اللي عملها وبيقول دي فرزت الناس بين شعب بسيط وناس تابت حقيقية بما فيهم أسوأ فئات المجتمع وبين ناس متدينة رفضت التوبة الناموسيون والفريسيون كانوا أصعب فئتين التزمت والحرفية والتعالي والكبرياء والبر الذاتي فرفضوا مشورة الله فين مشورة الله ما هو كلام يوحنا كان مشورة من الله الله تكلم على فم هذا النبي عشان الناس تتوب وترجع لربنا كونهم ما قبلوش كلام النبي ده يوحنا إذا هم رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم يعني ربنا كان له مشورة من جهة أنفسهم إيه مشورتك يا رب من جهة الناس دول كلمة واحدة بس كان بيقولها يوحنا عمال على بطال مفيش بطال على طول توبوا كانش بيبطل يقول توبوا هم بقى ما قبلوش الكلمة دي ليه ما قبلوهاش قال لك لا الكلمة دي مش لينا خلي بالكم الحتة دي الفريسي لما كان يسمع وعظة يوحنا ويلاقيها دايما بتدور حوالين كلمة توبوا يقول أيوة البعد اللي هناك دول يتوبوا العشرين دول خليهم يتوبوا خليهم يسمعوا طب وانت يا فريسي لا وانا التوبة انا لا احتاج الى توب يقف الناموسي جنبه يقول له ايوة كلام صح خلي الزنا دول يتوبوا وخلي دول يعملوا طب وانت يا ناموسي يقول له انا مش محتاج للتوب فرفضوا مشورة الله لغاية النهاردة ساعات واحد يسمع الوعظة ويفكر يقول ايه يا سلام لو فلان كان قاعد يمكن كان تاب طب حاسب لا تكون انضميت للناموسيين والفريسيين اللي رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم ما تقول أنا اللي محتاج الكلام ده وأنا اللي محتاج التوبة حاسب لا تكون حطيت نفسك في كفة طلعت نفسك بره التوبة خالص ليه كده في مثل الخروف الضال يقول ربنا يسوع له المجد كراعي صالح يدور على الخروف الضال ويسيب التسعة وتسعين الذين لا يحتاجون إلى توبة ليه أصلا مش محتاجين وقال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب إن كنت صحيح يبقى ما تجيش لربنا أو لو جيت مش هتاخد حاجة إنما لما تيجي خاطي تائب هتاخد كتير فهنا يقول الفريسيون والناموسيون رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم تصوروا الآية دي بتكشف أن العشارين وعامة الشعب أسهل في توبتهم من الفريسيين والناموسيين هي قالت كده الآية وأنه الناس البسيطة اللي ما عندهاش يمكن معلومات دينية كتيرة تستجيب مع العظة أكتر ما يستجيب الشخص اللي مذاكر وعارف في ناس تقعد في الوعظة ما تخليش الواعظ يقول كلمتين على بعض حافظين ومذاكرين كل حاجة دي حاجة مش وحشة إنما لو عطلتهم عن التوبة وعن التأثر تبقى حاجة تخوف ده الشاطر اللي يحط نفسه كل مرة موقف التلميذ مهما كبر ومهما عرف شوفوا الفريسيين والناموسيين رفضوا يتعمدوا من ايد يوحنا لما عرفوا ان عنوان خدمته ورسالته ايه التوبة انما مين قبل يتعمد من يوحنا المسيح له كل المجد طب يا رب ان كان كل البشر يصح يقفوا الطابور ده ويتعمدوا من يوحنا كلهم من رؤساء الكهنة لأوحش خاطئ إنما أنت لا يا رب عشان كده يوحنا بالروح القدس أدرك قال له لا ما ينفعش قال له مش هينفع قال له اسمع الكلام ينبغي أن نكمل كل بر حط إيدك عليا زي زي كل الخطاة يا رب إزاي أنت خالق الكل أنت اللي هتقدس الكل أنت اللي هتفدي الكل انت القدوس انت اللي تعمدني مش انا اللي اعمدك انا جنبك خاطي ومحتاج معمودية قال له معلش لازم اقف وسطيهم كبكر بين اخوة كثيرين عشان اشيل خطاياهم كلهم لازم ادخل المية دي عشان ابتدي بعد كده ايه ماء وروح معمودية جديدة فالمسيح له المجد في اتضاعه قبل ان يحسب بين الخطاة والعشارين كتائب بينما الفريسيين والناموسيين ما رضيوش يقفوا الموقف ده قالوا لا احنا مش محتاجين توبة مش محتاجين توبة ثم قال الرب فبمن أشبه أناس هذا الجيل وبماذا يشبهون برضه احنا بنقول ان ربنا يسوع كان بيقول الكلام ده بعد ما التلميذين راحوا ليوحنا واحنا فهمنا برضه ان التلميذين دول روحوا ليوحنا فرحانين يقولوا له ده بيعمل معجزات وبيقوم موتى ده هو ده المسيح وهو يوحنا كان عاوز كده عشان يتعلقوا بربنا يسوع لكن ربنا يسوع لم يمدح يوحنا امام تلاميذه انما مدحه من وراه عشان ما حدش يفتكر انه يعني ايه في نوع من المجامله ولا حاجه بعد ما مشيوا وقال كده الكلمتين دول قال هقول لكم شبه او مثل عن اهل هذا الزمان هذا الجيل ايه المثل اللي تقوله يا رب يشبهون اولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعض ويقولون زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تبكوا او في مثل تاني يقول فلم تلطموا يعتقد ان ده كان مثل شعبي عند اليهود ويقولوا انه كان في حكايه كده ان العيال تقعد في السوق تلعب فمش لاقيين حاجه يلعبوا بيها فايه يزمروا اصحابهم يرقصوا يعيطوا او يصوتوا الباقيين يلطموا يعني تمثيليات كده بس كل حاجه ليها جواها فلما لقوهم ما بيلعبوش لعبه حلوه فطلع المثل ده لما نزمر ما بترقصوش ولما بنبكي ما بتلطموش يعني مش عاجبكم حاجة نلعب انهي لعبة لعبة الفرح ولا لعبة الحزن انتوا لا نافعين كده ولا نافعين كده ده كان مثل عن الشريك المخالف يعني هي بالبلدي كده مثل كانوا يقولوه فربنا استخدم المثل عشان يقول ايه هيشرح لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون دي شيطان يعني يوحنا المعمدان كان ناسك جدا وصوام جدا فما بياكلش خبز حتى عادي وما بيشربش طبعا الخمر حتى العادي غير المسكر اللي هو الكروم اللي كانوا يعصروها في البيوت ساعتها كان كنذير النذير في العهد القديم لا يشرب اي خمر زي شمشون والقصص دي فيعني ما بياكلش وبيشربش زي الناس بدل ما يقولوا يا سلام على التقوى والنقاوة والنسك قالوا ايه الراجل ده في شيطان في شيطان عشان مش باكل واشرب زي الناس ليه ما قلتوش انه راجل قديس ربنا يسوع لما لقاهم مش عاجبهم المنظر وبيقولوا في شيطان جاء ابن الانسان ياكل ويشرب فربنا يسوع جه عادي زي الناس بقى ياكل ويشرب عادي فتقولون هو ذا انسان اكول وشريب خمر يعني مش عاجبهم حاجه يعني يوحنا المعمدان في الصوره معلم مثالي بينادي للناس بالتوب عشان ما يسمعولوش طلعوا فيه انه عليه شيطان عشان ما يمشوش وراه ما هما لو قالوا ان هو قديس يبقى لازم يمشي وراه بقى ولازم يتوب وبعدين جه ربنا يسوع المسيح متبسط جدا ياكل ويشرب مع الناس قالوا اصل ده ايه اكول وشريب خمر طبعا ربنا يسوع لم يكن اكول اكول يعني ايه يعني عايش ياكل لا المسيح كان اكله قليل وما كانش شريب خمر انما هم بقى الاشاعات زي ما طلعت على يوحنا في شيطان طلعت على المسيح انه عايش ياكل ويشرب من كتر تبسطه في الحياه مع الناس والحكمه طب محب للعشارين والخطاء اللي اكد لهم الفكره او التهمه اللي نسبوها لربنا يسوع دي ليه؟ انه ربنا يسوع من اتضاعه كان لا يستحي ان يجلس مع اسوا الناس وعندنا مثل في الاصحاح من من اللي فات لما مت لاوي العشار دعا الوليمة الوليمة دي كلها عشارين فالقعدة كلها الناس مش محترمين في نظر يعني في نظر الفريسيين دول ناس حرامية وناس وحشين انما المسيح كان يقعد ياكل ويشرب معاهم فبما انه اكل وشرب معاهم وبما انه هيدخل بيت زكا بعد شوية يبقى ده بصراحة بقى بتاع الحرامية وبيعمل زي الحرامية كانت تهمة للمسيح أكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاء والحكمة بريئة من بنيها يعني إيه يعني هؤلاء الذين يدعون الحكمة الحكمة تتبرأ منهم وتقول دول أجهل ما يمكن الحكمة تبررت من بنيها يعني إيه دول كانوا بيدعوا أن هم الحكمة الفريسين والناموسيين شايفين نفسهم هم اللي يفسروا وهم اللي عارفين رأي ربنا وهم اللي فاهمين كل حاجة فيقول الحكمة بريئة من سلوكهم وبريئة من كلامهم دول أبعد ما يكون عن الحكمة إما كانوش عرفوا أن يوحنا المعمدان نبي وأعظم من نبي ولم يدركوا أن المسيح هو الإله الحقيقي المتجسد يبقى دول قمة الجهل والحكمة بريئة منهم وهم لا حكم ولا فهم واضحة الفكرة؟ بعض القديسين قالوا ايه قالوا يوحنا المعمدان يرمز برسالة التوبة إلى إيه نحنا لكم فلم تلطموا كان كلام يوحنا كلام شديد توبوا قد وضعت الفأس على أصل الشجرة كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع كلام شديد فكانت الناس تبكي وتتأثر وتتوب هنا نحنا لكم المفروض انه يتشاركوا في النوح يعني الكلام لما تبقى وعظة كده كلها تبكيت يطلع الواحد منها خجلان من ربنا وعمال يقول يا رب ارحمني يا رب ارحمني جه ربنا يسوع المسيح يبشر للمساكين يقول للغلابة ربنا بيحبكم وهيجي بنفسه وأنا جيت أفديكم وهفتح لكم السماء وكلام حلو كلام مريح جدا كلام مفرح جدا المفروض اللي يسمعه يتعزى ويفرح ويبقى سعيد جدا بنعمة ربنا إنما اللي قلبه مقفول يسمع وعظة عن التوبة ما يتحركش ويسمع وعظة عن محبة ربنا ورحمة ربنا وحلاوة ربنا ما يحسش واضحة ينطبق عليه ايه زمرنا لكم فلم ترقصوا نحنا لكم فلم تلطموا نكلمك عن محبة ربنا عشان تفرح بربنا وتحس بعظمة وجمال المسيحية اللي انت فيها ولا تعتبر نقول لك توب ارجع لربنا بلاش السكة الواسعة دي ما بتتحركش يبقى انطبق عليك اللي انطبق على اليهود زمرنا لم ترقصوا نحن فلم تلطم فلم تبكوا لأن في ناس ما بتتأثرش خالص ودول اللي انطبق برضه عليهم كلام الكتاب لهم عيون يبصرون ولا يبصرون لهم آذان يسمعون ولا يفهمون لأن قلب هذا الشعب قد غلظ مش عاوز يسمع مش عاوز يتحرك كلام المعزي مش عاوز يحركه والكلام المبكت مش عاوز يتأثر بيه كمان الكلام ده معناه انه في تكامل في الوعظ او في رسالة الكتاب زي ما الانجيل هو بشارة مفرحة هو خبر مفرح هو كمان كلام فيه توبة وفي تبكيت وفي عتاب للأشرار وفي تحذير من جهنم خد كل الحاجات دي يطلع بيها بحاجة خد التعزية للتعزية وخد التبكيت للتوبة وخد الرسالة للخلاص كده وكده بالناحية دي ومن الناحية دي في ناس ما تقبلش انها تسمع وعظ يبكتها عاوزة كل الوعظ ايه يعني يريحها وفي ناس بالعكس عاوزة كل الوعظ يقعد يقطع فيها وما تحبش تسمع وعظة أو كلمة عن ربنا المحب الطيب اللي بيفتح السماء لولاده الإنجيل قال دي وقال دي خلينا ناخد من دي ونستفيد وناخد من دي ونستفيد كمان ربنا يسوع مش معنى التهمة اللي اتهم بيها انه اكل وشريب خمر لانه بعض الناس بتاخد الكلمة دي وتقول ايه احنا ناكل ونشرب براحتنا على شبه المسيح لا ده هم اتهموه بالتهمة دي انما مش حقيقية التهمة التهمة مش في مكانها والتهمة التانية بتاعت محب للعشارين والخطاة دي بقى المسيح قبلها لأن ما زلنا نسمي المسيح محب الخطاة يعني دي تسمية احنا كلنا نحبها بقى ليه؟ ما هو ده معناه انه بتاعنا ما احنا من الخطاة انما لو واحد طلع من الفريسيين يبقى المسيح مش بتاعه لا احنا خلينا حاسين ان احنا خطاة وعشارين عشان يبقى المسيح حبيبنا بتاعنا اللقب اللي اتقال على ربنا يسوع ده بالرغم ما فيه من إهانة ومن معنى وحش عاوز يقول ان هو زيهم عشار وخاطي زيهم عشان كده بيحبهم انما كان سر عزاء وتعزية لكل الناس الخطاء وده اللي هيفسر لنا القصة اللي جاية سمعة المسيح انه بتاع الخطاة الخطاة يعني الزناة بالذات سمعة المسيح انه بتاع العشارين هي اللي هتحرك قلب المرأة الخاطية تروح للمسيح دلوقتي فربنا يسوع قبل الإهانة وقبل الشتيمة وقبل السمعة الردية دي عشان الناس الغلابة الخطاة دول يعني يتجاسروا ويقربوا منه ما كانوش يقدروا يقربوا لو هو مجرد نبي ولا قديس يقول لك انا ما اقدرش اقرب منه انا فين وهو فين انما لما بقوا الفريسيين يقولوا اصل ده محب الخطاه فبقى كل الخطاة يعني يقربوا بقى وسأله واحد من الفريسين أن يأكل معه فدخل بيت الفريسي واتكل أفكركم بحاجة أن إنجيل لوقا يتميز دايما بالمقارنات والمقابلات يعني إيه يحط مثلا اليهود في كفة الفريسين والناموسيين والشعب البسيط في كفة يحط مثلا يوحنا في كفة يحط جنبه المسيح في كفة عشان يقول ده نبي إنما ده, ده ربنا وهنا هيحط سمعان الفريسي في كفة والمرأة الخاطية في كفة اللي يقرأ إنجيل لوقا بدقة يلاحظ إنه دايما بيركز على المقابلات دي عشان دي بتوضح الفكر ربنا بيحب إيه وما يرتاحش لإيه واحد من الفريسيين سأله ياكل معاه فدخل بيت الفريسي واتكل طب مش الفريسيين دول يا رب اللي طلعوا عليك سمعة انك انت بتاع الحرامية تدخل عنهم ليه ما يستاهلوش مش هم دول اللي قالوا عليك اكل وشريب خمر مش هم دول يا رب اللي انت عارف كويس هيتأمروا لقتلك المسيح عارف انما المسيح ما بيرفضش دعوة حد عجيب ربنا يسوع في اتضاعه هذا الفريسي المتكبر الذي لا يحب المسيح بس دعيه عشان سمعة المسيح له شعبية فعاوز يضيفه عشان برضو الناس تعرف ان سمعان الفريسي استضاف المسيح في بيته ادي كل اللي عاوزه من الزيارة لكن هو عاوز يكرم المسيح أبدا عشان كده ربنا يسمح يعاتبه هل هو بيحب المسيح لا مش بيحب خالص ده مع أول موقف هيدينه هيدين المسيح جواه ويقول ده لو كان نبي ده كان عرف مين الست دي مفيش محبة خالص في ناس كده عاوزة المسيح يدخل بيتها شياكة عاوزة التدين كده منظر قدام الناس وربنا من اتضاعه ما بيرفضش انما ما بيحبش يقف عند كده عاوز الناس تتوب فعلا فدخل بيت الفريسي بالرغم ان الفريسيين بيشتموه ساعات الواحد يلاقي ايه عارف ان واحد بيقول عليه كلمه تلاقي يقول لك انا مش هدخل له بيت ابدا ده قال عليا ويمكن ما يكونش قال عليه بس ازاي وازاي اسمع ان يقول عليا الكلمه دي لا ده المسيح سمعها بودانه وكان عارف بيتقال عليه ايه كويس وعارف كمان ان هم دول الخي... اللي هيخونوه في الاخر ويصلبوه انما برضه راح بيته وما كانش بيرفض لحد طلب دخل بيت الفريسي والتكأ التكأ دي ما كانش فيه كراسي عالية زي اليومين دول كانت الحكاية كده بتبقى قاعدة زي القرى والفلاحين يقعدوا على مخدات كده بشكل شعبي بسيط وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية الست دي خلونا نفكر ايه اللي حركها كون يتقال عليها امرأة خاطئة معناها معروفة في المجتمع بأنها إنسانة سمعتها وحشة طبعا سمعتها وحشة وفي بلاد شرقية دي تهمة صعبة قوي مثل هذه المرأة لو أمسكت في ذات الفعل كانت تستحق الرجم إنما محدش مسكها في الغلط لكن معروف إنها فيها غلط فطبعا الناس بتبص لها بقرف وباحتقار شديد وبتتعامل معاها كأنها يعني حشرة في البلاد الضيقة بالذات اللي الناس بتبقى عارفة بعض الحاجات دي بتبقى صعبة جدا وهذه المرأة الخاطئة كانت خاطئة فعلا ما كانتش السمعة عليها بطال مش دي كانت في محلها إنما سمعت إنه بيتقال عليه محب العشارين والخطأ لقت واحد خلي بالكم المعنى اللي نفسي اوصل بنعمة ربنا لقت واحد بيحبها بدون غرض واحد بيحبها لذاتها مش لجسدها حست ان في حد ممكن يحبها بالرغم من شرها كل الناس كانت ممكن تقول لها ايه بحبك عشان شكلك حلو مثلا لا هي لقت حاجة تاني ان الشخص ده معناه ما كلمتوش ولا كلمة لسه حست انه بيحبها بالرغم من مش لأن مش عشان لا ما فيهاش عشان خالص لو سألنا ربنا بيحبنا ليه ما تلاقيش إجابة إنما لو حطيت ربنا بيحبنا بالرغم من آه ده أنت تقول مقالات بالرغم من كسلنا وكبريائنا وضياعنا وخطايانا وضعفنا و... قول زي ما تقول فبيحبنا بالرغم دي كتير قوي فلأول مرة الست دي حست انه في حاجة اسمها حب نقي حب بدون غرض حب مثالي كانت بتدور عليه انما اتزحلقت يا عيني في الزنا يمين وشمال وما شبعتش طبعا زي السامرية بالظبط وزي ناس كتير عاشوا في الخطية ف جاية حابة ربنا من قبل ما تشوفه لمجرد الاسم اللي اتقال عليه ده جاية حباه بدليل ايه جايباه له هدية غالية طب هو في سابق معرفة لا يعتقد ان في اي سابق معرفة واغلب يعني اللي شرحوا قالوا ما فيش يمكن ما شافتوش قبل كده انما سمعت ان بيدخل بيت العشار سيزكى سيزكى لسه جاي قدام وانه دخل بيت متى ومتى مشهور انه وحش وانه بيحب الناس كلها وان الغلابة بيلاقوا نفسهم عنده وان الخطاة ما بيقربش منهم السمعة دي خلتها تتشدله جدا فجاية مليانة حب هي مليانة حب للمسيح بس في حاجة تاني نفسها في كلمة واحدة في حاجة ملحة جواها إلى الغفران إنسان اللي حياته سودة بيبقى شايل شيلة تقيلة جواه نفسه الصفحة دي تبيض نفسه التاريخ ده يتمسح نفسه الهيستوري ده يتلغي نفسه في المعنى اللي احنا بنقوله انه يتولد من جديد كده نفسه في الحتة دي يمكن مش عارف يعبر عن احتياجه بس بيبقى جواه احساس ملح نفسي ابقى بني ادم نظيف جديد هي مش عارفة تعبر ولا تعرف اللاهوت ولا الكلام بتاعنا ده ولا تفهمش حاجة هي ست شريرة انما ما صدقت سمعت عن المسيح المعلم المثالي اللي بيقولوا ما بيغلطش ابدا ده لكن كمان بيقولوا انه بيحب العشرين والخطاة فاندفعت بدون حساب لتدخل بيت مزعج ومرعب بيت سمعان الفريسي يعني لما الواحد يفكر يا ست انت ما عندكيش عقل ما تستني ما المسيح بيدخل بيوت غلابه كتير حبكت تدخلي عند بيت الراجل ده اللي النقد يعني مالي دماغه والمتعالي والمتكبر واللي البيت ده هيبقى مليان فريسيين دول اصعب ناس هيلسنوا عليكي ويقولوا عليكي كلام انما هي ما شافتش قدام ما شافتش حد هي عرفت ان المسيح قريب جريت واللي يقول يقول واللي يشتم يشتم ما تفرقش بقى دي فرصة العمر يمكن, يمكن تسمع مغفرة لخطاياك لا يأتي الإنسان إلى المسيح بمثل هذه المشاعر إلا ويخرج بسلام عجيب احنا لسه هنكمل القصة المرة الجاية إنما بس نوصل للنقطة دي أنت وأنا بنيجي لربنا يسوع إزاي جاي له سمعان فرحان بعزومته في بيتك عشان الناس تقول دخل عند بيتك دخل وطلع لكن ما حصلش حاجه ولا انت اللي جاي له شايل قارور الطيب بتقول له تقبل مني يا رب كل حبي وتقبل مني كل توبتي وتقدر تلغي كل اللي فات وتبتدي لسه ممكن تبص لي كده بصة احترام بينما كل الناس بتحتقرني ينفع وانت اللي عارف كل حاجة تحبني بعد كل اللي انا عملته كل ده كلام في قلبها انما كأنثى كامرأة ما تقدرش تعبر حتى عن الكلام عبرت بطريقتها وده اللي هنشوفه المرة الجاية لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين